هنا مدرسة ربانية مدرسة ربانية
من مدرسة الربانية نتحدث ربانيون
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وصحبه وسلم وان شر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ثم اما بعد فاخوتي في الله والذي فلق الحبه وبرا النسمه اني احبكم في الله واسال الله جل جلاله ان يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل الا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله كيف حالكم مع الله كيف حال قلوبكم مع الله اللهم أصلح قلوبنا اللهم اهد قلوبنا اللهم طهر قلوبنا اللهم نور قلوبنا اللهم اصلح قلوبنا اللهم اغسل قلوبنا اللهم نق قلوبنا اللهم ثبت على الايمان قلوبنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب احبتي في الله خطر ببالي سؤال ارقني وازعجني وارجو ان تساعدوني في الاجابه على هذا السؤال سؤال رجل بدا له بعد لاي في معاص وذنوب بدا له ان يتوب اللهم تب علينا وحين بدا الالتزام بدا الطريق خطا وسار في الطريق مده يتخبط ويقع ويقوم فهل من سبيل لاصلاح هذا الرجل أقول تاني ولا تصلوا على النبي واحد كان بيعصي ربنا وماشي غلط وبعدين ربنا كرمه وتاب عليه وبطل الغلط يا عم فرج ماشي يا عم فرج ربنا هداه وتاب عليه وبدأ يمشي في الطريق لكن للأسف الشديد لما بدأ يمشي في الطريق إلى الله أعفى لحيته بدأ يمشي غلط برضه يخبط يمين وشمال معجب بنفسه مغرور عبادته ضعيفة برضه المعاصي مش هي المعاصي لكن في معاصي والدنيا ماشية غلط معاه ممكن النهاردة بعد السنين دي في الغلط يتعدل ويبقى ولي ولا مفيش أمل في أمل من يغلق عنك باب التوبة ولكن احنا بنتكلم مع بعض اهو رجب قال لي ممكن مش ممكن ليه م- رحمة ربنا واسعة وباب التوبة مفتوح ليوم القيامة بس أنا شايف إنك بتتلاعب بالتوبة ما أنت كل شوية تقول الكلام ده وبرضه تغلط مش عايز تتعدل إنا جربناك مرارا فوجدناك غدارا يبقى السؤال من وجهة من وجهة تانية طب وبعدين واخرتها الشخص ده هيفضل طول عمره يتخبط ولا في امل انه يمشي عدل لا في امل طبعا انه يمشي عدل طب امال هو ما بيمشيش عدل ليه اخوتي انا احبكم في الله ومجلس الاربع ده احنا عاملينه عشان نتزكى هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى عاملينه عشان نتزكى استسلم بقى للتزكية عايزك تتكلم معايا نتفاهم ونتعامل ونتفاعل مع بعضنا البعض عشان نوصل لحل الحل مما يشكو منه الجميع اللي هو مين فينا يصلح أن يكون مثل الصحابة إننا إذا أردنا جيلا للتمكين فلا بد أن نوجد جيلا كجيل الصحابة هو الجيل ده اللي ربنا يمكن على ايديه طب انت تنفع انت تنفع انت منهم طب وبعدين اخرتها ايه الحل ايها الاخوه ان نبدا من جديد نبدا نلتزم ايه من اول وجديد خالص على ميه بيضه لان بدايه الالتزام للأسف الشديد كان فيها خلل زي ما قلت للشباب النهاردة انك اول ما التزمت جبنا واحد يعلمك التجويد قل اعوذ برب الناس دي اسمها ايه غنة اسمها غنة النون المشددة غنة الغنة مدتها حركتان ايه هي الغنة صوت رخيم يخرج من الانف من الخيشوم اتعلمت دي صح لكن عمرك يا عم رجب قصدي يا فرج سألت حد إن يعلمك الإخلاص حد علمك الإخلاص في أول طريقك لربنا ما حدش قعدك وقال لك يا ابني الإخلاص هو إنك تعمل كيت وكيت وكيت ما حصلش فبدأت تشتغل وزي ما قلت النهاردة للشباب إنك أنت بعد ما كنت بتحلق لحيتك هوى وشهوة عشان يبقى شكلك حلو وتعجب البنات أعفيت لحيتك هوى وشهوة برضو عشان تعجب البنات برضو نفس الشيء ايه الفرق بقى بينهم بلاش عشان تعجب البنات عشان تعجب اي حد عشان تعجب فئة انت تريد ان تشتريها يبقى عايزين نبدأ من جديد ليه لما كان سحرة فرعون لما رأوا الحية أسلموا فلما رأوا العجل قالوا هذا إلهكم وإله موسى وصلت دي ولا ترجم لا آه، ما دفعتوش حلو مش عجباني انا الصلاه مش هترجم برضه صلى الله عليه واله وصحبه وسلم احنا هنرجع من الاول فلما نرجع في سيره السحره انهم لما راوا الايات اسلموا راوا الحيه فاسلموا فتعلقت قلوبهم ب بالمعاني الظاهره المجسمه عشان كده قالوا لسيدنا موسى اول ما عدوا البحر فاتوا على قوم يعكفون على اصنام لهم قالوا اجعل لنا الها كما لهم اله تعلقت قلوبهم بالتجسيم لانهم اسلموا لما شافوا حيه فعشان كده اول ما عمل لهم عجل قالوا ايه هو ده ربنا انت نفس الشيء عايز اسالك انت التزمت ليه ارجع كده بخاطرك ورا ورا اوب اوب للاول خالص اول مره وقع في قلبك الالتزام عجبك مظهر واحد ممكن أح- احيانا عجبتك شهره واحد عجبك كلام واحد كان تعلق قلبك في بدايه الالتزام لا بالله مش بربنا في بداية الطريق أصلا أنت ما دخلتش السكة دي بالله لله أنت دخلتها هوى في حاجة عجبتك حاجة أغرمت بها حاجة دخلت دماغك غير ربنا الحاجة دي ممكن زي ما بقول كده يبقى شيخ عجبك الشيخ ده وعجبك كلامه آه، آه، ده دمه خفيف بيهرج آه، آه، الى اخر ده سهل بيسهل ده شديد بيشدد ده احنا عايزين انا بقول الكلام ده الكلام ده ممكن يكون كلام عام ما يقعش عليك يا عم رجب ما تخافش مش انت ولا انت يا فرج ولا, ولا انت يا عبد الله ولا عبد سميع ولا انتوا كلكم انتوا ناس طيبين اسلمتوا لله ما تتعدلوا بقى وتتوبوا مش كده قلنا ان البدايه ومش عيب ان احنا نرجع للاول شيخ الاسلام ابن تيميه بيقول انا ما زلت اصحح اسلامي منذ أربعين سنه كل يوم عايزك كل يوم تصحح التزامك الغلط ننفيه ونبدا من النهارده يا رب اللهم انك ترى مكاننا وتسمع كلامنا ولا يخفى عليك شيء من امرنا نسالك مساله المساكين ونتضرع اليك تضرع الخائفين الوجلين ان تطهر قلوبنا من الشك والشرك والشقاق والنفاق وسوء الاخلاق اللهم ازرع في قلوبنا حبك نبدأ من النهاردة ومن دلوقتي يا رب انت شايف قلبي وانت تعلم يا رب ان انا قلبي مش نظيف قل لي حتى لو انا قلبي نظيف اقول له يا رب انت تعلم ان قلبي مش نظيف لا ما تقولش كده قول يا رب انت تعلم ما في قلبي فاصلح قلبي ليصلح على مرادك لو انت عارف ان قلبك نظيف لكن المطلب الليله ان احنا نبدأ ال- منذ هذه اللحظة نصلح قلوبنا نبدأ البداية الجديدة عشان نمشي صح لربنا البداية الجديدة تعلق القلب بالله نفي ما سوى الله من القلب يبقى انت التزمت النهارده مش عشان ولا عشان ولا عشان ولا عشان التزمت فقط لله ابداها ابداها الليله دي وانفي كل ما سوى الله وممكن بعد ما تخرج من هنا بساعه تلاقي نفسك اتلخبطت تاني ابدأ تاني وبكرة الصبح ابدأ تاني وبالليل ابدأ تاني وافضل ورا قلبك لحد ما يثبت على هذا المعنى اللي هو تعلق القلب بالله وحده قل لا اله الا الله تمكين لا اله الا الله من القلب هذا هو السبيل الوحيد لايجاد هذا الجيل الذي لا يريد الدنيا في غزوه احد لما نزل قول الله جل جلاله منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الاخره الايات في سوره ال عمران ولقد صدقكم الله وعده اذ تحسونهم باذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة قال عبد الله بن مسعود والله ما كنا نعلم أن منا من يريد الدنيا حتى نزلت هذه الآية معقول الصحابة فيهم حد يريد الدنيا انت فين بقالك كم اسبوع ما بتجيش يا رب يشفيك وش مرضى المسلمين وسلموا لي على العم احمد معقوله منا من يريد الدنيا اقول لك الاجابه قال ايوب السختياني انا عايز اقول لك انت اسمك ايه رمضان ربنا يهديك يا رمضان ويتوب عليك قول امين شيخ رمضان الامام بتاعنا اللي كروتنا النهارده احنا عادتنا يا عم الشيخ رمضان في المسجد ده في درسنا درس الاربع قصدي بنصلي بربع ونص ال- الركعه الاولى بربع كامل من النجمه للنجمه وال- والر- والركعه الثانيه بصفحه كامله من اول حرف لاخر حرف ربع ونص دي صلاة العشاء عندنا والركوع والسجود عشر تسبيحات مطمئنات غير الدعاء صلاة تربية جزا الله خيرا الصوت جميل اه ومؤثر اه لكن الاحلى منه ان انا اعيش الصلاة اعيش المعنى سبحان الله العظيم شوف انا بتكلم في ايه ود- والكلام ودانا فين الصلاة يا جماعة الصلاة على فكرة عايز اقول لك انك اذا اردت ان تقيس مدى التزامك شوف حالك في الصلاه اذا كان قلبك حاضر في الصلاه وقربك من ربنا واضح في الصلاه وخشوعك تام في الصلاه ولذه الصلاه ماليه دماغك وقلبك يبقى انت حالك مع الله صحيح مش كده في الصلاه مش مستطعم م- مش ممخمخ ما بتعملش دماغ في الصلاة يبقى انت حالك مع ربنا ملخبط لازم تعرف كده نرجع تاني لموضوعنا اللي هو ايه قال ايوب السختياني ما صدق الله عبد احب الشهره ما صدق الله عبد احب الشهره اي حد يحب انه يشتهر يبقى ايه مش صادق اللي جاي هو اللي أنا م- قصدي الشاهد قال الإمام الذهبي اسمع يا ابني ها؟ خلي بالك من الكلام ده عشان الكلام ده جاي عليك الليلة دي بالمقاس ها؟ متفصل قال الإمام الذهبي وعلامة المخلص الذي قد يحب الشهرة وهو لا يشعر إذا في واحد مخلص وقد يحب الشهرة وهو وهو لا يشعر وهو مش واخد باله بمعنى ان انا بقول لك انت مخلص تقول لي والله ادعي لي انا بجاهد في الاخلاص اهو بس انت مرائي وانت لا تشعر منافق وانت لا تشعر خائن وانت لا تشعر دي المصيبه قالوا ان اخطر ما في النفاق ان المرء قد يمتلئ منه الى مشاشه وهو لا يشعر تقول له النفاق يقول نفاق فين نفاق ايه ما اعرفش ما- مش عندي الكلام ده وهو عنده مليء وعلامة المخلص يا عم شرف انت بعدت قوي كده غلط وخطر عليك وعلامة المخلص الذي قد يحب الشهرة وهو لا يشعر أنه إذا اتهم لم يحرد ولم يبرئ نفسه بل أساء الظن بها وقال اللهم اغفر لي ما لا أعلم وما أنت به أعلم لما أجي أقول له على فكرة بقى أنت بتحب الشهر أنت عايز تتمنظر على الناس ما يقولش لا والله العظيم أقسم بالله ما حصل ده أنا كان قصدي إن أنا أعلم الناس ما يقولش كده ما يقولش كده المخلص يا جماعة وخلي بالكم من النقطة دي مهمة جدا وخطيرة جدا في تعاملك معايا اوعى في مرة تدافع عن نفسك اوعى في مرة تبحث عن مبررات أخطائك اوعى في مرة تبحث عن آه، يعني ما ترخص لنفسك أن تفعل كل مرة تتهم فيها والحاضر أنا اللي غلطان لما دخل رجل والشعبي في مجلس الدرس قاعد في مجلس درس زي كده بس مش قد دول دول- كانوا مئات آلاف زمان ها في مجلس الدرس وقال له رجل يا مرائي قال سبحان الله من أدراك باسمي أول رجل يعرف اسمي طب لو انت قاعد كده وحد قال لك على فكرة بقى انت منافق تقول له ايه يا أخي هل اطلعت على البواطن يا أخي هل اطلعت على القلوب يا أخي اتق الله ما يدريك لا يسخر قوم من قوم آه، آه، آه، آه. هتفضل صح ولا لا هتدافع عن نفسك قال لو أنه لو نودي في الناس ليخرج شركم لبادرتكم قال لو احنا قاعدين كده قالوا اوحش واحد في القعده دي يطلع انا اول واحد يطلع وكيع وكيع ده كان إمام المسلمين كان ينادى في مواسم الحج لا يفتي الناس إلا وكيع وكيع بن الجراح حج فلم ينم إلا ساجدا رحم الله وكيع وكيع بن الجراح كان يختم القرآن كل يوم طيلة حياته كل يوم يرى 30 جزء دخل رجل على وكيع في مجلس درسه فشتمه وسبه وأهانه فدخل وعفر رأسه بالتراب وقال زد وكيع بذنوبه زد وكيع بذ... أنا اللي استاهل أنا اللي جبت ده كله لنفسي زد وكيع بذنوبه زد وكيع بذنوبه هي دي علامة المخلص الذي قد يحب الشهرة وهو لا يشعر أنه إذا اتهم لم يحرد ولم يبرئ نفسه بل أساء الظن بنفسه وقال اللهم اغفر لي ما لا أعلم وما أنت به أعلم ماشي يا عم شعبان هتبقى رمضان إمتى إخوتي انتبهوا إلى هذا السر الدفين الذي يفسد علاقتك مع الله المنطق التبريري لما اسالك عن الحج انت حافظ القران كله تقول لي لا والله طب انت مش حافظ القران ليه لحد دلوقتي في عمرك ده اصل عشان انا ظروفي كذا وخلصت كذا وعملت كذا وكان عندي كذا وقمت بكذا ومريت بكذا وحصل فيا كذا وحصل لي كذا المبررات اللي انت بتبرر بها لنفسك قصورك وتقصيرك هذه هي التي تقيدك عن السير الى الله هي دي اللي مكتفاك قالوا ايه ليس للقيد القيد اللي هو الايه الكلبشات جميل يا احمد اصلك ما جربتهاش اللهم عافنا ولا تبتلينا يا رب اه الكلبشات كان شيخنا الشيخ حسن ابو الاشبال مره كنا في محاضره واحنا راجعين مسكونا في شبرا وكلبشونا في مدخل القاهره فقال لي اخيرا لبسنا الاساور الله يرضى عنه شيخنا الشيخ حسن الشاهد ايه يا اخوه ليس للقيد للقيد اللي هو ايه الكلبشات ليس للقيد ذنب فيلام فانشغل بمن قيدك والسلام آه. انت قاعد تقول انا متكتف يخرب بيت ام الكتاف انا اعمل ايه في البتاع ده سيبك من الكلام ده شوف مين اللي كتفك قيدتك ذنوبك قيدتك خطاياك قيدتك اخلاقك قيدك كسلك قيدك فكرك قيدتك امالك قيدتك شهواتك قيدتك مراداتك قيدتك شوف ايه اللي كتفك ما انتش قادر تمشي الى الله اللي كتفك ايه دور عليها وفكها يبقى خلصنا من جزء التربيه الليله دي التزكيه ان كل واحد مننا يبدا من هذه اللحظه ابدا بايه ان تفرغ قلبك تماما مما سوى الله وان يتعلق قلبك بالله وحده اقعد نقي طلع مراتك من قلبك طلع ولادك من قلبك طلع الفلوس من قلبك طلع شهوة كذا وكذا وكذا كل واحد بقى عارف بقى طلعها من قلبك ولما يفضى قلبك خالص قول يا رب ازرع حبك في قلبي واذا نبت حب الله في قلب عبد لم يلتفت عن الله قط ابدا تلك البدايه ثم نعود الى درسنا القنطره والقنطره شغلت ناس كتير وعايز الليلة دي أقول كلام نستدرك به إصلاح ما فات قلنا واحد مشي من خرج من قبره تطايرت صحف أخذ كتابه بيمينه وزنت الصحف ثقل ميزان حسناته عرض على الله فعفى عنه اللهم اجعلنا منهم مر على الصراط قبل أن يدخل الجنة وجد قنطرة وقف عليها الخصوم وعند الله تجتمع الخصوم وقف عليها الخصوم يريدون منه أن ينهشوا حسناته عايز اقول ان احيانا انت بتقول انا مظلوم والحقيقة ان انت الظالم بمعنى واحد انت ليك عنده اغتابته اغتابك او ليك عنده 100 جنيه يجي يوم القيامة وربنا قال لا ظلم اليوم حتى تقتص الشاة الجلحاء من الشاة القرناء ان الله لا يظلم مثقال ذرة زي ما بقول لك انت ليك عند واحد 100 جنيه وانت اغتبت اللي ليك عنده 100 جنيه ده عشر مرات هيجي يوم القيامة انت لك 100 جنيه ب 100 حسنة ب 1000 حسنة ب 100 ألف حسنة واغتبته عشر مرات المرة ب 100 ألف حسنة يبقى مين اللي هياخد هي كده فخلي بالك انك انت قد تقول انا مظلوم والحقيقة ان انت ظالم لانك انت ظلمت اكثر من ظلمه اقروا باب في رياض الصالحين باب الاستطالة في عرض المسلم لأن يزني الرجل ستا وثلاثين زنية أهون عند الله من الاستطالة في عرض المسلم الاستطالة في عرض المسلم يعني إيه يعني ممكن يبقى آه واحد من الناس في آفة آفة صغيرة ياسر مش هيزعل ياسر في آفة صغيرة إن هو دايما مث- مثلا أنا ما أعرفش الآفة دي فيه لكن الآفة دي ممكن تكون فيا أنا دايما مستعجل مبتلى بداء العجلة على طول عايز كل حاجة تتم بسرعة وتتم ب- و- و- و- حالا وفورا والآن أنت جاي تتكلم عنه تقوم ده مفتري عايز كل حاجة في لحظتها دي اسمها ايه استطالة استطالة في عرض المسلم يعني ايه يعني انت ما قلتش افته تقول ده فلان ده بي- مستعجل دايما كده قلتها على قدها لكن ده مفتري مستعجل دايما يبقى كده انت عملت ايه طولتها التطويلة دي ب 36 ثانية تقدر تقول لي عملتها كم مرة في حياتك في كم واحد فاضل لك ايه بقى عند الناس اصل في ناس المرة اللي فاتت فرحوا قالوا ده انا كده بقى يوم القيامة انا هروح من غير حسنات ولي حسنات بالهبل هبل انت اصلا كل الدنيا دي ليها عندك لا تحسن الظن بنفسك وتسيء الظن بالناس عشان كده بقول ايه لان برضو كلنا احنا من طائفة الغلابة اللهم اجعلنا من مساكين المسلمين يا رب اللهم اجعلنا من فقراء المسلمين واحشرنا معهم يا رب آه تلاقي ودي قلت عليها قبل كده في آه في آه في لعبة الحياة قلت ان الحياة دي لعبة صح ولا لا لعبة مش انا اللي بقول كده ربنا قال انما الحياة الدنيا لعب ولا بل قال وما الحياة الدنيا الا لهو ولعب لعبة لعبة لها قوانينها فالواد ده اسمك ايه كرم شغال عامل في مصنع كرم شغال عامل في مصنع هو واللي شغالين في المصنع المدير والمشرف وال- والصنايعي شايفين ان صاحب المصنع ده ظالم ليه هو صاحب المصنع ده بيعمل ايه ولا حاجه قاعد في البيت بيجي الساعه 2 يشرب القهوه ويروح والاخر احنا اللي بن اه صاحب المصنع زعل ال- قال قال ايه بس بس يا احمد بس يا احمد بس يا احمد صلي على الرسول صلي هم في نفسهم بيقولوا صاحب المصنع ده بيعمل ايه صاحب المصنع ده ملوش لازمه في الدنيا بيجي الساعه 12 الظهر يشرب شويه قهوه ويروح والاخر احنا اللي بنتعب وندخل له ملايين هو ظالمنا بيدينا فتافيت الكلام ده قلت كده ما هوش فاهم لعبة الحياة لعبة الحياة دي اللي ربنا سماها لعبة أن الله جل جلاله قال نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون افهم افهم لعبة الحياة لعبة الحياة ان ربنا جعل واحد مالك صاحب شغل والناس تانية شغالة عنده ليتخذ بعضهم بعضا سخري يعني ربنا سخر لك صاحب الشغل انه يفتح المصنع صح ولا لا سافر وتعب او ما سافرش سرق ونهب يا عم انت زعلان ليه المهم ان ربنا سخره ان يفتح المصنع ده اللي انت بتعمل ايه بتشتغل فيه عشان تاكل عيش وتفتح بيتك عم الحاج عبد الوهاب موجود بينا النهارده الليله دي موجود هنا بيحلف لي بالله العظيم حلف بالطلاق بيحلف بالطلاق ان هو فاتح المصنع عشان ما يمشيش الناس والا هو بيخسر قال انا بخسر و- واللي شغالين عارفين كده ان انا بخسر لكن انا سايبه شغال عشان الناس دي لو مشيتها تروح فين يا عم انت مالك ما تزعلش ده ربنا بيوكل الناس قال ما هو انا سبب قد مين اللي سخر الراجل ده للناس الله ومين اللي سخر الناس دول عشان يشتغلوا ويكسبوه قصدي يخسروه ربنا مسخر هي دي لما تفهم القضية عارف لما رجب لما رجب شاف ان الراجل ما بيعملش حاجة صاحب المصنع فقال لك طب هو يعني هو احسن مني في ايه طب ما انا افتح مصنع انا ع- انا شارب الشغلانه دي وراح فعلا اجر حته واستلف من هنا وخد فلوس الناس يشغلها وجاب من البنك وفتح مصنع يحصل ايه بيفشل لان ربنا ما خلقوش صاحب مصنع خلقه عامل في مصنع هي دي القضيه لما رجب يبقى يفكر ويقول انا اولى منه يا ابني دي ارزاق ربنا دي اقدار ربنا هذا خلق الله فاروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين هو ربنا خلق رمضان ده عشان يبقى امام وخلق محمد حسين ده عشان يصلي وراه لا وهو يصلي لا ما انا صوتي حلو برضه ما تخلينا انا اصلي امام الله يا ابني افهم لعبه الحياه عشان كده انا قلت مش عايز اطول في الحته دي قلت ان لعبه الحياه اخطر ما فيها ان الغلطه بفوره الغلطه بفوره عارف يد اسمك ايه انت عشان عيني عليك النهارده كتير اه اسمك ايه جلال الاخ جلال من الاخوه الطيبين ارجو ذلك احسبه كذلك والله حسيبه الاخ جلال آه عايش وهو مش فاهم الحياه ماشيه ازاي فلاقي فتح محل وجنب منه محل تاني جلال معاه بكالوريوس تجارة انجليزي ودارس تجارة بالنت وعام ابوه و- ومثلا ومش عارف صاحب خبرة في ايه و و فتح ودكانه واقف واللي جنب منه شغال نار واللي جنبه منه ده ما بيعرفش يقرا ويكتب فيقوم هو اذا وقع في قلبه اعتراض على الله اعتراض على الله قل أو كسر طرده الله عن بابه وألقاه قال الملك وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون هتصبر زي ما قلت لك ممكن واحد بيشتغل عشرين ساعة في اليوم واحد بيشتغل ساعتين وابو ساعتين بيكسب اكتر من العشرين ساعة قول لي اصل ابو ساعتين ده آه، مؤهلات وعنده مكتب وعنده ن- لا لا مش شرط قول لي يبقى هو دماغ بقى برضه مش شرط يبقى دي ارزاق مين اللي قسمها قول لا اله الا الله فالمطلب ايها الاخوه عشان ما تبقاش ظالم اذا رايت نيل الممالك او سمعت بنزول المهالك فقل ذلك تقدير العزيز العليم ذلك تقدير الايه العزيز العليم سبحانه وتعالى ده قدر اللي بيقسم الارزاق ربنا واللي بيسبب الاسباب الله لا بدماغك ولا بعرقك ولا بدماغه ولا بعرقه ولا بجهده ولا ولا ولا بشيء ابدا ارزاق قد تجد الكافر يرزق اكثر من المسلم مش هو عمر قال كده قال يا رسول الله كسرى وقيصر يتقلبان في الحرير والديباج وأنت وأنت رسول الله تنام على حصير يخرط جنبك فأجاب رسول الله بقول الله ورحمة ربك خير مما يجمعون قال ألا ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة يبقى حلها إيه يا دي يا رجب يا فرج حلها إيه قول لي حلها إيه أن يتعلق قلبك بالآخرة أن تعتقد حديث النبي صلى عليه ما لي وللدنيا إنما أنا في الدنيا كراكب استظل بظل شجرة ثم راح وتركها أن تعتقد ورحمة ربك خير مما يجمع أن تعتقد الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر أن تعتقد أن هذه الدنيا لعبة لعبة أنت تستسلم لرزق الله أعطاك أو منعك احنا قلنا الرضا الرضا ثلاث مراتب فاكر يا أحمد يا ماهر الرضا ثلاث مراتب أول مرتبة الرضا عن الله الرضا عن الله انك ترضى بما قسم الله لك قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم ارضى بما قسم الله لك تكن اغنى الناس الغنى غنى القلب الرضا عن الله ان ترضى بما قسم الله لك ترضى بمناخيرك دي وودانك دي وعينيك دي ترضى بطولك ده وتخنك ده ترضى بدماغك دي ترضى بزوجتك دي وشقتك دي وشغلانتك دي ومرتبك ده تعيش جنة اسمها جنة الرضا ده الرضا عن الله أعلى منها الرضا لله الرضا لله اللي هي بنسميها استواء الحالات لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم الرضا لله ان يبقى راضي سواء أعطاه الله أو لم يعطي أعطى أو أخذ منه راضي راضي لله جل جلاله الأعلى منها الرضا بالله أن يكون قرة عينه هو الله فحينها لا يبالي ولا يشعر إن أعطي أو سلب منه هو مش حاسس لما قيل للإمام أحمد الرجل يملك ألف دينار ويكون زاهدا قال نعم ألف دينار يعني كم فلوس النهاردة يا ابني مليون مليون ألف دينار الدينار ألف درهم ألف في ألف بكم مليون واحد عنده مليون جنيه ده زاهد قال نعم قيل كيف قال إذا لم يفرح إذا زادت ولم يحزن إذا نقصت يبقى زاهد اللي هو قرة عينه في الله فرحان بربنا مش بالمليون فرحان بربنا مش بالنسوان فرحان بربنا مش بالعيال فرحان بربنا مش بصحته فرحان بربنا مش بنفسه فرحان بربنا مش بمقامه فرحان بربنا مش بالناس قرة عينه بالله اللي قرة عينه بالله ده لا يعاني لأنه مش شايف الناس مشكلتنا الناس اللهم اكفنا شر الناس اللهم اصرف عنا أذى الناس اللهم احفظنا من أعين الناس اللهم إنا نعوذ بك من كل حاقد وحاسد أذى الناس بيشغل الضعفاء من أمثالي ضعيف فيلاقي أذى الناس وخصوصا حين يأتيك الأذى يد يا جلال من ممن أحسنت إليه بيبقى أمر صح يا يا ياسر ياسر 42 من الناس الطيبين لكن القضية الانشغال بأذى الناس إذا انشغلت بالله كفاك الله هم الناس اللهم اكفنا هم الناس الشاهد أيها الإخوة لكي تنتبهوا على القنطرة إياك أن تظن أنك المظلوم وأنت الظالم إياك أن تحسب ما لك وتنسى ما عليك فيومها الذي يحكم هو الله الذي لا يظلم عنده أحد ولا تصلح الدعاوى تدعي تقول انا ليا ده كلامك لكن الحقيقه فين هو يعلمها يحكم قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو وهو الفتاح العليم الآية الثانية اللي هي وهو خير الفاصلين يفصل جل جلاله على القنطرة فصل بين الناس خلاص حتى قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم حتى إذا نقوا وهذبوا حتى إذا نقوا وهذبوا خلاص لأن الجنة طيبة ليس فيها ذرة خبث هي دار الطيبين لا يدخلها إلا الطيبون عشان كده تجد نداء الملائكة لأهل الجنة سلام عليكم طبتم طبتم صرتم طيبين طبتم الذين تتوفاهم الملائكة طيبين سلام عليكم ادخلوا الجنة طيبين اللهم اجعلنا من الطيبين وأسلم أسلم سبيل لكي تكون من الطيبين يا عم الشيخ سمير أن تتعبد الليلة باسم الله الطيب إن الله طيب طيب مش قلت لك طهر قلبك من الخبث اللهم طهر قلوبنا إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا طيب الجنة دار الطيبين تعالوا لنمشي مع الناس اللي هيدخلوا الجنة قال الله وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا جماعات جماعات اللهم اجمعنا في الجنة اللهم هؤلاء إخواني وأحبتي في درس الأربعاء عرفني وجوههم في الجنة اللهم أدخلنا الجنة زمرة واحدة بغير حساب ولا سابقة عذاب حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها جاءوها وفتحت في النار وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها طبعا العلماء يتكلموا وانا ما انتوا عارفين إيه يعني انتوا زي حالاتي ما بنحبش الفزلكه خلينا نتكلم كده صح بسرعه ها وسي... هنا في اهل الجنه و و تفيد الترتيب مع التراخي قال لك ان اهل الجنه ان من من من جمال المعامله التشويق انك انت وانت مروح البيت زوجتك تقول لك انا عامله لك النهارده مفاجاه تقول لها عامله ايه تقول لك خليها مفاجاه مش كده التشويق فاهل الجنه لما يجوا عند الجنه يقفوا ايه شويه التشويق وبعدين تتفتح البيبان اما اهل النار اول ما يجوا عند الباب هوس اقلب وسيق الذين اتقوا ربهم الى الجنه زمرا حتى اذا جاءوها و وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين الواحد ساعة ما يقف قدام باب الجنة شوية وبعدين أول ما يتفتح الباب ملائكة يقولوا له إيه؟ سلام عليكم طبتم كلمة سلام عليكم طبتم دي تعمل إيه؟ تغسل كل ألم تمسح كل هم تضيع كل تعب خلاص قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى يؤتى بأبأس أهل الدنيا من أهل الجنة فيغمس في الجنة غمسة ثم يخرج فيقال هل رأيت بؤسا قط هل مر بك شقاء قط فيقول لا وعزتك يا رب اللهم اجعلنا من أهل الجنة غمسة واحدة يا ابني في الأحاديث بقى في, في كلام كثير للسلف أنا نفسي أعيش معاكم كده ليلة بحالها في الجنة ممكن تبقى الليلة الجاية إن شاء الله بإذن الله تعالى إن إحنا نتكلم عن الجنة وبس ها إن إيه كلام كتير بقى للسلف إن مثلا إيه يقولوا أن المؤمن إذا فتح باب باب الجنة ورأى خدما من خدمه يطلع عليه يسجد ويقول ربي ربي فيقول أنا خدم من خدمك من بهاء الخدام الخدام الخدام اللي هيخدمك في الجنة اللي هيغسل لك رجليك وي ويلمع لك ضوافرك ويلبسك الجزمة ويقلعك الشراب ويغسل لك رجليك خدام خدامي اللي تقول له اقعد في الارض كده عشان اسند على ظهرك ماشي خدامك لكن من جماله وملابسه وهيئته عارف الخدامين ايه يا ده انت اسمك ايه يا يا سني محمد ها عارف الخدامين شكلهم ايه قال سبحانه وتعالى ويطوف عليهم ولدان مخلدون اذا رايتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا لؤلؤ ده الخدام الخدام لؤلؤ اول ما يتفتح باب الجنه كده وتلاقي الخدام سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين دي الخزنه الخدام يقول مرحبا سيدي تفضل سيدي وسيدنا النبي يقول ايه صلي عليه لا لأحدكم أهدى إلى بيته في الجنة من بيته في الدنيا هتروح اول ما يفتح باب الجنه هتجري بقى جري انت عارف سكتك انا عارف القصر بتاعي كده كده كده تاني يمين جنب سيدنا ابو بكر الصديق اللهم ارزقنا الجنه يا رب اللهم ارفع درجاتنا في الجنه آه ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه اسمع دي لانها النهارده برضه غزت قلبي هذه الآية جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار آه جميل جدا ان احنا ندخل الجنة وتلاقي معاك ابوك وامك وزوجتك وولادك كلهم واخوك واختك وعمتك وخالتك تبقى العيشة ايه آه آه جميل جدا جنات عدن يدخلونها بس شرط ومن صالح اللهم أصلحنا لكي نصلح اللهم أصلحنا لكي نصلح أن نكون من عبادك الصالحين يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إخوتي أرجوكم اعملوا مرة بالكلام اللي أنا بقوله ده عايزك تروح الليلة دي لو أنت متزوج اقعد مع زوجتك كده وولادك وقول لها يا سلام لو ربنا يكرمنا وادخل الجنة أنا وأنتي وتبقي زوجتي في الجنة يقول لك إن شاء الله إن شاء الله هبقى زوجتك في الجنة بإذن الله طيب ما تيجي نعمل حاجة الليلة دي ندخل بها الجنة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ أهله فإن لم تقم نضح في وجهها الماء رحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فإن لم يقم نضحت في وجهه الماء فإن قام كتب من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات ايه رأيك نعمل الحركة دي الليلة دي وهكذا تعالي نتعاون نقرا انا وانت صفحه انا صفحه وانت صفحه القران قبل ما ننام ايه رايك تيجي نصلي ركعتين قبل ما ننام ايه رايك نتصدق بالجلابيه ديك ايه رايك نبيع ال الدبله ديك الا كده روح الجنه لوحدك وانا كثيرا ما اقول ايها الاخوه لما ابو الدحداح وده الكلام اللي انا بقول لكم عليه النهارده اهو انتوا زهقتوا مني ولا لسه اسكت يا احمد يا مال صلي على الرسول صلي انا مش هنطول زي المره اللي فاتت هخلص اهو بس كان عمرو عايز يضحك علينا ويخلينا نخلص موضوع الجنه والنهار النهارده ونبدا في شرح العقيدة الطحوية مرة تانية من الأسبوع الجاي بس أنا ضحكت عليه وخلصنا الموضوع الليلة دي وهنشرح المرة الجاية دخول الجنة اللهم ارزقنا الجنة باذن الله المره الجايه الجنه كنت بقول ايه ان الصحابه وانا عملت برنامج 15 حلقه عن ال البيت فقلت يا جماعه مش شرط ان اللي يحب ال البيت يكره الصحابه صح ولا لا وانا شرط عشان احب ال البيت يعني عشان احب سيدنا علي والسيده فاطمه وسيدنا الحسن وسيدنا الحسين يبقى انتقص من سيدنا ابو بكر وسيدنا عمر أهل السنة مش كده أهل السنة بنحب سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر ونحب سيدنا علي والستين السيدة فاطمة رضي الله عنها وسيدنا الحسين وسيدنا الحسن ولا لا نحبهم وزي بعض كلهم صحابة عظمة هؤلاء الصحابة أبو الدحداح ساعة ما سمع قول الله من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا سمعت الآية دي كم مرة في حياتك يا شعبان؟ كتير طب عمرك جيت الليله دي قلت طب والله ال 15 جنيه اللي في جيبي دول لا اسلفهم لربنا واروح على واحد فقير وقول يا رب هؤلاء قرض لك اخذه بارباحه يوم القيامه عملتها اعملها بقى كانت ميزه الصحابه انه يسمع ايه يعمل ايه فورا ابو الدحداح سمع الايه وخلي بالك شوف نفسي الشيخ سمير يعمل تجميعه كده في الموضوع ده ان الصحابي يقول ايه ايستقرضنا ربنا الصحابي التاني يقول ايه أيضحك ربنا التالت يقول ايه من الذي سيحاسبنا الله نفسه كانوا عايشين في حالة حضور مع الله أيستقرضنا ربنا قال نعم قال أشهدك يا رسول الله أني أقرضت ربي حائطي وكان له حائط فيه ستمائة نخلة ستمائة نخلة في الوقت ده كانوا يعني ستين مليون جنيه ستمائة نخلة ثروة قال له خلاص الحائط ده بتاع لله أقرضته الله ومضى إلى إلى الحائط حائط يعني حديقة جنينة فيها 600 نخلة ونادى يا أم الدحادح أبو الدحداح يا أم الدحادح أخرجي الدحادح فقد أقرضت ربي حائطي قالت بخ بخ أفلحت ورب الكعبة بس انتوا عارفين السؤال التقليدي صح لو انت عملتها و... ورجعت البيت قلت لمراتك انا كان في جيبي 500 جنيه وانا راجع وبعدين صراحة شفت واحد فقير من قرايبنا غلبان افتكرت رحت ازوره قلت اديله 50 جنيه لقيت الحالة كرب اديته ال 500 جنيه تقول لك خربت البيت يا فالح الى اخره الى اخره الى اخره كل واحد عارف مراته هتقول ايه لكن انا بقول ان ام الدحداح قالت كده لان زوجها ابو الدحداح فهي مراتك هتقول كده لانها زوجتك تربيتك لمؤاخذه عشرتك دماغك لو انت شافت منك اخلاقيات ابي الدحداح لكانت مثل ام الدحداح بلاش نظلم النساء دي الحقيقة احنا لازم يا جماعة نعيش الواقع لما اخ بيقول لي هتزوج التانية قلت له روح اتجوز الاولانية الاول اللي معاك دي انت لسه ما تزوجتهاش صح ربيها علمها شبعها خليها غنية بالله ساعتها لو اتزوجت البيت ما يتخربش لكن ايه الفايدة ان انا اتزوج بيت تاني واخرب البيت الاولاني يبقى عملنا ايه فالشاهد ان الزوجة بتبقى على قد زوجها الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مبرؤون كان الصحابة كده لما يسمع حاجة يعملها فورا سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنه لما نزل قول الله عز وجل لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون قال يا رسول الله أشهدك أن أحب مالي إلي بيرحاء أشهدك أنها لوجه الله العمل فورا العمل فورا ولذلك أم الدحداح النهاردة لها مثل أجر أبي الدحداح من أعان على هدى كان له أجر من تبعه فهي أعانت كانت تخرج الأولاد من الحديقة ما في جيوبهم من تمر بل ما في, ما في فمهم وتقول هيا إن أباكم قد أقرض ربه حائطا قلت من زمان إن احنا نعلم ولادنا المعنى ده نعلم ولادنا معنى الإنفاق في سبيل الله خد يا ابني ادي للفقير الفلاني اعمل يا ابني الحتة الفلانية سوي كذا ليه؟ لأن هؤلاء الأولاد إذا نشأوا على هذه المعاني جنات عدن يدخلونها ومن اللهم أصلح أولادنا اللهم أصلح ذرياتنا اللهم أصلح نساءنا اللهم أصلح بيوتنا ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب قلت لكم ان واحد باشا من زمان كنت اقول له ربنا يكتب لك الجنه يقول ادخل الجنه وابقى خدامك اقول له لا انا مش عايز خدامين في الجنه الخدامين هناك كتير مش عايزين منك من نوعيتك دي ما ينفعش الشاهد ايه ان ال- الملائكه يدخلون عليهم من كل باب ده يفيد كثره الملائكه يعني هيبقى عندك كم خدام يجي خمسين خدام لا لا لا لا خمسمية لا لا لا لا لا خمس تلاف لا لا خمسين ألف ممكن مية وخمسين ألف خدام آه ممكن ليه لأن احنا قلنا أن أقل واحد في الجنة له قد الدنيا 11 مرة ده كلام سيدنا النبي يقال ادخل الجنة ولك مثل الدنيا وعشرة أمثالها معها فقد الدنيا 11 مرة ده محتاجين كم خدام نص مليون خدام بقى ولا مليون كل دول في خدمتك والملائكة يدخلون عليهم من من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار قال سبحانه وتعالى والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحشر أول زمرة إلى الجنة وجوههم كالقمر ليلة البدر أول زمرة يدخلوا الجنة اللهم اجعلنا منهم قمر العيال الحلوين اللي بيدوروا على الحلاوة اليومين دول ويعمل البشرة مش عارف بإيه والشعر مش عارف بإيه ويلبس ويسوي يا ابني سيبك من الحلاوة دي كل دي حشف الجمال الحقيقي يوم القيامة أهل الجنة كلهم على سن رجل واحد 33 سنة أهل الجنة كلهم في نفس الجمال كأجمل ما يكون بشر بشر هي ملامحك زي ما هي بس الجمال انت محتاج بس مسحة جمال وهتبقى زي الفل بس ملامحك زي ما هي عشان كده هعرفك انت فلان وانت علان هنعرف بعض في الجنة اللهم ارزقنا الجنة يا رب الجمال الطبيعي ال ال الرباني قال الله عز وجل عن النساء النساء النهاردة اللي بتدور على الجمال وإحنا نقعد نقول يا جماعة عمليات التجميل حرام على النساء والرجال عشان في رجالة النهاردة خانوا القضية ال- عمليات التجميل حرام اللي بتصغر مناخيرها مناخيرها اللي مش عارف بتعمل ايه في كذا يعني اي اي عمليات تجميل حرام حرام لانه تغيير لخلق الله وقال لاتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولاضلنهم ولامنينهم ولامرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا ولآمرنهم فليغيرن خلق الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله النامصة والمتنمصة والواشرة والمستوشرة والفالجة والمتفلجة والواصلة والمستوصلة للحسن المغيرات خلق الله للحسن اللي بيعملوا تفرق بين سنانها اسمها الفالجة والمتفلجة اللي ترقق حواجبها اسمها النامصة والمتنمصة النامصة اللي بتعمل كده والمتنمصة اللي بتطلب يتعمل فيها كده ف فما بالك بقى إذا كان راجل بيعمل كده أشد لعنة بنقول لهم صبر عشان كده قال إيه والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم إيه بما صبرتم الصبر اصبري كلها عشرين ثلاثين سنة وتموتي وتروحي الجنة اصبري اصبر مدة يسيرة وهتموت وتدخل الجنة إذا دخلت الجنة هتشوف الجمال اللي كنت بتحلم بيه لا أزيد في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر مفاجأة النساء ربنا بيقول إنا أنشأناهن إنشاء توكيد إنا أنشأناهن إنشاء يعني بنيناهم من جديد بناية جديدة من ضفر رجلها لشعر راسها من جديد إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا إخوتي من يريد الجنة من يشتري الجنة الليلة الليلة ابدأ الليلة مع ربك طهر قلبك وابدأ بداية جديدة لعل الله يكتب لنا الجنة اللهم اكتب لنا الجنة اللهم اكتبنا من أهل الجنة اللهم ارزقنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار أحبكم في الله وأستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله هنا هنا مدرسة ربانية مدرسة ربانية من مدرسة الربانية نتحدث رباني